باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مرحبا بكم ايها الاحباء المشاهدين في برنامجنا التلمذه الروحي. في الحلقه السابقه اتكلمنا مع بعض عن موضوع نتائج الانفصال عن الله. يعني ايه النتيجه اللي بتترتب لما الانسان يسيب ربنا وينفصل عنه؟ ولقينا ان في نتائج متعدده منها الموت الجسدي بنسمي موت جسديا بينتهي للتراب وبعدين الموت الادبي الانسان بيحمل العار وعدم الكرامه والخزي وبعدين الموت الابدي في نيران جهنم الابديه المعده لابليس وجنوده وللبشر اللي يحبوا يمشوا مع الشيطان لكن اصلا جهنم مش معده للانسان النهارده وفي هذه الجلسة بمشيئة ربنا هنناقش موضوع مهم وهو هل الله هيقف مكتوف الأيدي أمام مصير الإنسان إنه هيروح جهنم وبئس المصير ولا هيتخذ مبادرات حبية لذلك إذا موضوعنا هنتكلم عن مبادرات المسيح الحبية المتنوعة المسيح خلقنا بدافع من الحب ولا زال هذا الحب مستمر وهنبدأ الجلسة بالصلاة لطلب حضور الرب وبركته بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين رب نسألك أن تبارك جلستنا وتبارك الكلمات وتمسحها بمسحة مقدسة لتأتي بالثمار المرجوة لخلاص النفوس ولمجد اسمك القدوس لأجل الدم الغالي الكريم مع سؤالات قديسيك اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين أحبائي نرنم مع بعض الترنيمة لأن الكتاب بيقول ادخلوا إلى حضرته بترنم فنرنم مع بعض ترنيمة تدخلنا إلى حضرة الرب هنكتفي بشوية أعداد بسيطة الترنيمة بتقول ها يسوع يقرع على الباب ها يسوع الباب يقرع ونداء الحب منه يسمع فافتح الباب وإلا يرجع يرجع عنك فافتح ليسوع عاجلا مع بعض
ها يسوع الباب دوما يقرأه ونداء الحب منه يسمع فافتح الباب وإلا يرجع عنك فافتح لي يسوع عاجلا عاجلا عاجلا عاجلا عاجلا ارنم الوقت الوحيد المعطلة قلبك افتح لي يسوع عاجلا إن صوت الرب يدعو للسلام فرصة كم تستحق الاغتنام يسرع الوقت ويمضي كالغمام خاطئا لبي جينا إرحام الوقت الوحيد المعطى لك قلبك افتح ليسوع عينا افتح الباب إلى الفاد المسيح إذ الفادي دواء للجريح وعلى صبر المحب تستريح فلذا افتح ليسوع عاجلا عاجلا عاجلا عاجلا عاجلا إلنا من الوقت الوحيد المعطى لك قلبك افتح ليسوع عاجلا
هي دعوة دعوة يا أحبائي لنفتح القلب دي فرصة فرصة وحيدة واحد بينام ما بيضمنش ان هو هيقوم نفس داخل مش عارف هيطلع امتى ولا هيطلع ولا لا ففرصة ربنا بيديها لنا عشان نغتنمها للتوبة وللراحة على صبر يسوع المسيح المحب ودلوقتي يا أحبائي هنسمع وهنشوف مع بعض ملخص للموضوع اللي هنتكلم عنه اللي هو مبادرات المسيح الحبية فنصغي كويس عشان نناقش الموضوع ونوضح ما فيه من معاني احنا هنتكلم النهاردة عن مبادرات المسيح الحبية هي احنا انتهينا في الحلقة اللي فاتت عن الموقف الغريب بتاع البشر ونتائج الانفصال عن الله من انواع الموت الاربعه لكن ما هو موقف الله من الحاله التي وصلت اليها البشريه من هذا الموت بانواعه الاربعه هل يقف الله مكتوف الايدي وهو الاله المحب حاشا بل قام بعده مبادرات حبيه ايضا منها مبادرة صليب الفداء والمبادرة الثانية مبادرة مصالحة الأعداء والمبادرة الثالثة مبادرة قرعات اللقاء أولا ناخدها حاجة حاجة مبادرة صليب الفداء الكتاب المقدس بيقول هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية في يوحنا 3 16 ويقول أيضا في رمية 5 8 الله بين محبته لنا لأن لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا فالله في محبته لكي يكفر خطايانا ويفدي حياتنا من الموت بانواعه الجسدي والروح والادب والابدي ارسل يسوع المسيح لكي يموت عوضا عنا هذه مبادره عامه لكل البشريه مات على الصليب من اجل البشر كلهم هذه المبادره العامه ترتبط بالمبادره الثانيه وهي مبادرة مصالحة الأعداء لأن الحقيقة البشرية كانت تبحث عن وسيط للمصالحة مع الله على لسان أيوب يقول كده في إصحاح 9 آية 33 يا رب ليس بيننا مصالح يضع يديه على كلينا من هيصالحني معاك لكن قد وجد هذا الوسيط لما الكتاب المقدس يقول ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم رسالة كورنثوس الثانية اصحاح خمسة عدد 19 ويأكد هذا الكلام قائلا أنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر وفي الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت كولوسي 1 21 22 ناتي المبادرة الثالثة قرعات اللقاء كانت المبادرتين الأ- الأولى والثانية عامتين للجميع على الصليب للعالم كله أما هذه المبادرة فهي مبادرة خاصة لكل واحد منا يقول السيد المسيح ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي في رؤية 3 أي 20 وقديما قال المسيح لعروس النشيد افتحي لي يا أختي يا حبيبتي يا كاملتي لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل واقف طول النهار بيقرأ وطول الليل في نشيد خمسة آية اتنين فهل نفتح له قلوبنا ونقبل مبادراته الحبية مبادرة الفداء مبادرة الصلح بين الأعداء ثم مبادرة قراعات اللقاء الله مستعد ان هو واقف يعرض عليك هذه المبادرات عشان خاطر تفتح له وتقبله فينقلك من الظلمة إلى النور ويدخل حياتك وينور حياتك كلها يعطيك سلام معاه ينهي حالة العداوة بالخطية اللي فعلتها ويدينا ان احنا نستمتع بالامان والطمأنينة والحياة الجديدة ونعمة وجوده فينا فقط ان فتحت قلبك لتقبله وده الامر اللي احنا هنناقشه في الجلسة الحالية دلوقتي احبائي بعد ما استمعنا للموضوع شفناه تلخيصا آه، لموضوع مبادرات المسيح الحبية احب نناقشه نقدر نجمع كده ايه هي بقى مبادرات المسيح الحبية مع بعض باليمين اول مبادره عملها المسيح علشان ان هو جه وطلب البدليه معانا يعني ان هو حمل خطيتنا على الصليب برافو يعني كان فدانا.
مكتوب ان انا اللي بموت
فداني وفداني ومات من اجلي حلو آه، منى تقدر تقول لنا ايه المبادرة اللي احنا سمعناها تاني كمان اه اللي هي المصالحة مم.
لأن احنا كنا في حالة عداء كل البشرية كانت في حالة عداء مع الله مم.
لما المسيح جه صالحني على الله وصالح كل البشرية على الله تمام يعني فداء ومصالحة الأعداء في آه، سمعنا حاجة تانية كمان آه، من المبادرات الحبية بتاعت المسيح آه، قرعات حبية منه واقف على باب قلبنا واقف على باب قلبي وأنا فتحت له آمين.
وبتمنى وبصلي إن كل واحد يسمع الحلقة دي يفتح قلبه للمسيح عشان يتمتع بالسعادة على الأرض وبالسعادة الأبدية في السماء امين امين يا رب امين طب احبائي آه، زي ما شفنا م- الايه اللي بتقول ان الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه يعني بيقصد ايه وما معنى هذه الايه بالظبط يعني ايه مين يقول لنا اعتقد يا ابونا ان آه، إن احنا لما عملنا الخطيه مهم.
اخطانا في حق الله مهم.
فعشان انا اخطات في حق آه، الله الغير محدود ايوه فصعب ان آه، أت- اقدر ان انا ارجع واتصالح معاه بنفسي ايوه فالله في المسيح ارسل لينا المسيح عشان يعمل مصالحه بيننا وبين الله زي ما قلنا ان آه، ايوب كان بيقول ليس بيننا مصالح يضع يديه على كليه بعدين بولس الرسول يرجع يقول ايه لان الله كان في المسيح يسوع مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم شيء عظيم قوي طيب عايزين نشوف العلاقه بين الحب والبذل هكذا احب الله حتى بذل يعني ايه الرباط اللي بيربط الحب بالبذل مين يقول لنا حكايات بنيامين تقدر تشرح لنا آه، ال- البذل هو نتيجة طبيعية للحب زي ما بنشوف الأب بيبذل علشان أولاده لأن هو بيحبهم آه، فال- البذل ده هو إظهار الحب مفيش حب بدون بذل آه، قصدك تقول كمان مفيش حب حقيقي اه بدون بذل وفي الحته دي انا بحب أ- اناقش برضو حته آه، الفرق بين الحب والشهوه آه، نقدر نبين الفرق بين الحب والشهوه لان الاثنين بمعنى واحد آه، او بلفظ واحد يقول لك انا بحب آه، بحب فلانه لا آه، بشتهيها طب في فرق بين الحب والشهوه هي الحب اللي هو بيبذل يعني لو هو شاف ان السعادة بتاعت الشخص اللي هو بيحبها مع شخص اخر يبقى ما يبقاش حزين او زعلان او يندم ان ان هي وافقت على الاخر عشان اه يعني تسعى.
مثلا لو خ... آه، يبذل ك- كمخطوبين يعني ايوه مش عايزاه بس عايزه واحد تاني مش كده فيبقى بيبذل بنا- بيضحي بنفسه من اجل غيره لكن ال أنا أعتقد إن الحب حاجة جوه القلب آه، والبذل ده تطبيق عملي للحب تمام كده والشهوه بقى الشهوة دي واحد عايز يشبع شهوته أنانية أنانية، من تمام أنانية، كده.
آه. ما فيهاش فهي- بذل ولا عطاء بالظبط بالانجليزي بتبقى اكثر وضوح يسموها love و lust ففي فرق بين love و lust لكن في العربي بتبقى كلها ايه اه love حب يعني ففي حب مقدس وحب ايه آه نجس طيب بناء عليه نقدر دلوقتي نشارك مع بعض آه مبادرات المسيح الحبيه دي مبادرة الفداء ومبادرة المصالحة ومبادرة القراعات على القلب كل واحد مننا هل في يوم من الأيام آه، لاحظ هذه القراعات الحبية وهذه المبادرات الحبية من المسيح يعني قدر هذه المبادرة يعني بعد ما كنا منفصلين عن الله والموت أبدي و- والعار والخزي و- هل فعلا اتضحت في حياتنا حياتنا قدامنا آه، حتة آه، المبادرة الحبية بتاعت المسيح لأن في ناس كتير ما بيحسوش بيها يعني المسيح مات على الصليب كم واحد بيحس إن المسيح مات من أجلي مش حاسس إن دي مبادرة حبية كم ناس متخاصمين ومتعادين مع الله كم واحد بيحس ان المسيح جه عشان يصالحه مع الله القدوس مش حاسين كم واحد المسيح بيقرع على باب قلبه وهل هو حاسس بالقراءات ديت ولا مش حاسس فاحنا عايزين نشوف دلوقتي مع بعض آه، مبادرات المسيح الحبيه فمين يقدر يكلمنا عن الحته دي كل ما بشوف محبة المسيح البذلة من أجلي وأنا تراب وخطية بحس ب- بقيمة الحب بتاعه كبير ولما خبط على باب قلبي أنا قلت له يا رب أنا بفتح لك عشان أنا بحبك وأنت بتحبني ونعيش مع بعض حياة سعيدة امين امين
ففتحت قلبي وصليت ان الرب يدخل حياتي أمين.
واشكره من اجل محبته الكبيره اللي رضي انه يدخل جوه واحده زي امين اشكر رب أنا اتأثرت بحب المسيح آه، وتضحيته وبذله آه، لحياتي وإن هو جه أخد مكاني وقبلت آه، قراعاته على حياتي إنه يخش ويملك حياتي امين امين اشكر رب انا ما كنتش متصور ان ربنا يقدر يسامحني على الخطايا اللي كنت بعملها كنت حاسس ان خلاص يعني الموضوع اتقفل ومفيش فرصة تانية لكن اشكر الله لان فتح عيني على ان هو بيصالحنا بنفسه بيعمل المصالحة بالمسيح يسوع وقابلت نشكر ربنا في هذه أمين.
المصالحة أنا بشكر ربنا على المبادرات اللي عملها من أجلي خصوصا مبادرة الفداء والمصالحة وقرعاته على قلبي عشان يدخل حياتي أمين.
وأنا دلوقتي فعلا الله في قلبي أشكره على النعمة دي امين انا كمان شخصيا يعني كان آه يعني الموضوع بتاع آه في بدايه حياتي وانا شاب صغير آه كنت بحب ان انا عايز اعيش مع ربنا هو في الاول خالص انا ما كنتش في دماغي الحياه المسيحيه عايز احقق نفسي لكن يوم ما دعيت عشان خاطر ابقى في الكنيسه فكان همي كله ان انا ارضي ربنا وعايز اعيش وياه بس آه، آه، قرأ على باب قلبي بطريقه خاصه فعلا من خلال آه، اقوال آه، الاباء القديسين وبين لي ان المسيح مات من اجلي انا كانت مشكلتي طب وخطاياي دي هتودي ح- ح- هودي خطاياي فين يعني ما تحرمني من الحياه مع المسيح كنت خايف لكن آه، القديس كيرلس الاورشليمي وضح لي ان صليب المسيح ده من اجلي انا شخصيا ساعتها اتحصرت قوي بالروح كنت مع ربنا وكان الكلام كده داخل لي انا شخصيا كان ربنا كاتب الموضوع من القرن الرابع الميلادي كان الكلام ده كان مكتوب عشان شخصي انا لان انا كنت عايز اثق في الحته دي المسيح لما مات على الصليب مات من اجلي انا وقبلت هذا الوضع ف آه، يعني تصالحت مع الله انا كنت خايف ربنا ما يصالحنيش لكن بديت اعيش في سلام مع الله فنشكر الرب من اجل نعمته أ- اخي واختي وابنائي المشاهدين احنا شفنا دلوقتي مبادرات المسيح الحبيه المسيح مات على الصليب مش لانه كان مذنب ابدا ومش عشان الناس ظلموه مسكين لا ده هو جاي من اجل هذا الهدف انه يصلب بدالي وبدالك لان اجره الخطيه موت.
موت فاذا المسيح حمل قصاص الخطيه او اجره الخطيه مات هو عشان يفديني انا مات هو عشان يفديني انا ويفديك انت ثق ان المسيح مات من اجلك يا والمسيح هيفتكر مين ولا مين ده اله بيقول شعور رؤوسكم محصاه اذا كانت شعور الراس محصاه مش هيذكر الراس نفسها مش هيذكر الانسان ده خلقه ايديه هو اللي اعطاك نسمه الحياه فيذكرك اذا المسيح ما ماتش لانه مذنب المسيح ما ماتش لانه اتظلم مسكين غلبان لا المسيح مات لانه كان جاي من اجل هذه الغايه يموت بدلنا احنا الاثنين الله بين محبته لنا لانه نحن بعد خطاه خطاه خطأ مات إيه؟
المسيح مات المسيح.
لأجلنا مات المسيح من اجلنا متهيألي الكلام ده بيذكرني بقصة مرة سمعتها قدسك في السجن وحكيتها لي مهم.
عن الأب اللي لقى ابنه جاي هدومه مليانة دم آه.
وبيجري عشان في بوليس وراه فقال له اقلع اقلع بسرعه قلعه لبس هو الهدوم اللي عليها الدم ولبسه هو هدومه وبعدين وهو ماشي قال له انا م- هموت بدالك علشان انت تعيش بدالي ده تمام قصة هو الراجل فعلا دخل السجن بدل ابنه ولم ينطق بكلمة وهو بيسأل عشان خاطر ما يكذبش.
ما يكذبش فتنه صامت وجابوا له محامين وعملوا لكن هو صامت عشان خاطر ما يكذبش وفعلا البوليس لما مسكوا بثياب الجريمة ما كانش في حاجة إلى شهود لأن الأثر موجود ومات الأب بالنس- بالنيابة عن ابنه لأنه بيحبه فقال له روح عيش انت الحياة لأن أنا انتهيت وأنا بموت من أجلك لأن بحبك ده صحيح عزيزي المشاهد المسيح بيحبك وجه عشان يموت خصيصا من أجلك اوعى تفوت الفرصة دي اوعى تفوت الفرصة اوعى الفرصة تفوت والترنيمة بتقول ها يسوع الباب ي- دوما يقرع ونداء الحب منه يسمع فافتح الباب وإلا يرجع عنك فافتح ليسوع عاجلا ايه رأيكم آه نختم بالعدد من الترنيمة او عددين عددين حسب الوقت ما يدينا ونرنمها مع بعض تفتح لي يسوع عاجلا إن صوت الرب يدعو للسلام فرصة كم تستحق الاغتنام يسرع الوقت ويمضي كالغمام خاطئا لبي نداه عاجلا عاجلا عاجلا عاجلا عاجلا إغنام الوقت الوحيد الوطن لك قلبك افتح لي يسوع عاجلا امين امين يا ريت تصغي الى صوت يسوع يسوع المحب بيقرا على باب قلبك الان بيقول لك انا مت من اجلك انا جاي عشان اعمل مصالحه بينك وبين الله القدوس لست بعد عدو لكن انت حبيب لست اعود اسميكم عبيدا بل احباء يا ريت لو انت عايز تبتدي مع يسوع دلوقتي وسمعت قراعاته الحنينه في هذه الجلسه قول له يا رب انا بفتح لك قلبي اتفضل خش حياتي ممكن ترفع الصلوه دي ببساطه ببساطه صلي قول له رب بشكرك من أجل محبتك من أجل مبادراتك الحبية أرسلت يسوع المسيح فاديا ليموت عني ويفديني ويحمل خطاياي وأجرة عقوبتي ربنا أشكرك لأنك أرسلت المصالح وأنا بفتح قلبي عشان خاطر أقبله يا يسوع حل فيا ادخل حياتي امتلك علي انا اثق في حبك اثق في صدق وعدك اثق في كلامك وان انا لما اطلب انت هتستجيب ولذلك انا اقدم لك الشكر لانك استجبت طلبتي وسكنت في حياتي بالايمان ولك كل المجد بسمعنا لما نقول لك بالشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبز الكفاف أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إليك لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك ملك والمجد إلى الأبد آمين